السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا مع حديث بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كان وقد توقفنا عند ذكر مسألة الإيمان بالقدر وفي الحقيقة أنا أريد أن أمر اليوم على الإيمان بالقدر مرورا سريعا لأنني أحببت أن أخصص ما أستطيعه من هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل أخصصه تحت عنوان وظائف شعبان فكما تعلمون أن شهر شعبان هو شهر يغفل الناس عنه ما بين تعظيمهم لرجب وما بين استقبالهم رمضان يتحضرون لاستقبال رمضان ويهيئون أنفسهم فيغفل الناس عنه والله عز وجل أنعى شوكيسة كل شيء ورفع خسيسة كل شيء سبحانه وبحمده لعدله ورحمته سبحانه وتبارك وتعالى فلذلك تجد أن لشعبان خصوصية لأنه شهر منسي فكان لشعبان خصوصية أذكرها إن شاء الله عز وجل وأذكر أيضا وظائف وظائف هذا الشهر حينما أنتهي إن شاء الله عز وجل من مسألة الإيمان بالقدر لأهميتها يعني أنا تعجلتها الآن لأهميتها وإحنا أخذنا مسألة القدر عند قول عائشة رضي الله عنها وهي تحكي كيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في الغار ووقفنا عند قوله أو قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني وقلنا أن الغطة هذه هي الضغط الشديدة لدرجة أن رسول الله على جسمه رسول الله يا إخوانا ما كانش مثلا نحيف ولا حاجة رفيعة خالص كده ولا بحيث أن هو إذا ضغط عليه أرهق لا لما تقرأ في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك بعيد ما بين المنكبين كان عريض عليه الصلاة والسلام جسيم عليه الصلاة والسلام فلما يحصل أن هو يرهق يقول فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد بدأ ينهج عليه الصلاة والسلام من شدة الضغطة ثم أرسلني ثم قال اقرأ ثلاث مرات يعمل معاه كده جبريل عليه السلام لما نربط هذه الغطة حتى بلغ مني الجهد لأول وهلة يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا من السماء لأول وهلة يرتبط رسول الله فيها مباشرة بالسماء تكون الغطة أو الاستقبال تكون هذه الشدة وحينما نربط هذه الغطة حتى بلغ مني الجهد بعجز الحديث أو ذيل الحديث حينما أتت به خديجة إلى ورقة بن نوفل كما سأبين إن شاء الله عز وجل فقالت خديجة لورقة اسمع يا ابن عم اسمع من ابن أخيك في نهاية ما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام علق ورقة قائلا إيه قال يا ليتني فيها جزع إذ يخرجك قومك فقال النبي متعجبا يعني جئتهم بالهدى وال عن الضلالة والبصيرة عن العماية فيطردوني ويخرجوني معقول وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلم أنه كان ممدوح عندهم الصادق الأمين وكانوا يرتضونه في كل شيء عليه الصلاة والسلام وهو المرتضى المرضي عليه الصلاة والسلام فكأنه تعجب عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم فأراد ورقته أن يبين له سنة الله في الابتلاء وأن العبد لا يمكن حتى يبتلى زي ما ذكرنا في في حلقة الابتلاء قبل كده في هذه الفائدة قال ورقة له وبمنتهى الصراحة لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي عودي منين من أهله قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا إنما الآن لا انتهى إذا هذا الرجل الذي يريد أن يعفي لحيته أو أن يقصر ثوبه أو أن يتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا ما وجد الهيعة بدأ يطرد بدأ يدهش إيه اللي بيحصل لي ده لا ده يبقى ما حدش فهمه ما حدش فهمه هذه ال ال ال ال هذه السنة والكلام طبعا احنا اتكلمنا عليه بما يغني عن الإعادة وقلت لك الصحابة حصل لهم إيه حتى نعلم ذلك لأول وهلة لما نأتي الآن في, في, في قضية مثلا كامرأة مثلا ارتدت النقاب وتلاقي الحملة الشعواء تبدأ ترجع إلى الوراء القهقرة ترجعي ليه واحنا ما عرفناكيش المسألة دي لم يأتي أحد قط بمثل ما ج... ايه مثل ما جئت به الشريعة الديانة لأن الشريعة ضدا على أصنامهم وضدا على معتقداتهم وضدا على أعرافهم وضدا على عقولهم اللي هي التي فسدت بالنظر في فلسفات غيرنا فمش ممكن يحتمل هذه المخالفة فيقع بينك وبينه احتكاك طيب إذا كان هناك بلاء يبقى لا يمكن حتى يبتلى كما قال الشافعي رحمه الله بل كما نطق به القرآن يبقى ال ال ال الإنسان لا يمكن حتى يبتلى ويمس ببأساء وضراء طب إذا كان الأمر كذلك طب ابتلينا هنتمكن امتى بقى هو ده اللي خلى الكلام جه عن القضاء والقدر حينما قلنا لا ندري الله عز وجل في صدر سورة القصص اللي هي سورة التمكين التي أنزلها الله كاملة على نبيه بمكة إلا آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرة له وقد خرج من مكة عليه الصلاة والسلام حينما خرج منها بينما هو في طريقه إلى المدينة نزلت هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد انتهينا هترجع مكة وستنتصر وهؤلاء الذين الآن أبغضوك وفعلوا بك الأفعال سترجع إليهم منتصرا فاتحا وقد كان فتحها الله عز وجل بسطوته ودوى قول رسول الله العربي الذي هو أرفع من شقشقة الأرحبي قال صلى الله عليه وسلم من دخل داره فهو آمن آمن من مين مني اللي كنا ماشيينك من 8 سنين آه بس قعد قد ايه بقى 8 سنين اذا للبلاء عدة ثم ينتهي هذا الابتلاء بالتمكين لا يمكن حتى يبتلى لكن له عدة له وقت ينبغي ان نرتعه جميعا عشان يغير طب الوقت ده قد ايه مانيش عارف محدش يعرف حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب امتى بقى يعلمه الله عز وجل لذا كان ينبغي ان نؤمن بالقدر عايزين نعرف بقى ايه القدر القدر ربوبية الله قدرة الله القدر من الربوبية من افعال الله عز وجل في كونه يصرف الناس سبحانه وتعالى ما شئت كان وان لم اشأ وان لم تشأ ان اشأ لم يكن كلام الشافعي الراقي جدا الراقي جدا شو بيقول ايه ما شئت اي يا رب كان انتهى كان وان لم اشأ انا وان لم اشأ وان لم تشأ ان اشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي القدر يجري الفتى والمسن كل يجري في القدر كل يصرفه عز وجل إذا كان الأمر كذلك يبقى لازم نعرف القدر بقى إيه الإيمان بالقدر فأقول قال أهل العلم في تعريف القدر هو سر الله المكنون المخبوء المكتوب في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه أحد أبدا لا يطلع على هذه المقادير للناس أحد إلا أن يقول الله عز وجل لهم أو يخبرهم الله عز وجل به إنما أو يأذن الله عز وجل لهم إنما دون ذلك لا يمكن طب ليه معلش يعني بين قوسين ليه مع ان احنا المفترض في هذه الأبواب لا نقول ليه ربنا سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل وهم يسألون طب ليه لا يسأل عما يفعل لأن الله لأنك أنت أقررت أن ربك عليم حكيم عليم زي ما هقول لك دلوقتي عليم علم كل شيء سبحانه وبحمده ثم هو حكيم يجعل كل شيء في مكانه أنا ممكن أبقى عارف كويس قوي الكاميرا اللي أنا قاعد قدامها دي بتشتغل إزاي ومتكونة من إيه ودارسها إنما أنا ما أقدرش أحطها في مكانها اللي هو حاططها في مكانها فيه المخرج أو ال ال القائم عليها ما أقدرش أشتغل بإيدي لكن أنا درستها مثلا لكن لا أستطيع أن أنا أعملها بيدي لا هنا بقى حكيم عليم حكيم علم سبحانه وبحمده كل شيء ثم هو سبحانه وبحمده يضع الشيء في مكانه في نصابه اللائق به اللي لا يمكن يليق في مكان غيره أبدا إذا كنت أنت مقر بكده طب بتسأله ليه مش احنا يعني أنا مثلا أضرب لك مثالا لأن القضاء والقدر ده لازم تفهمه كويس لأن عقيدة القدر هذه انطلق الصحابة بها إلى عنان السماء جهدا وعملا فوصلوا إلى الله وإحنا بقى قعدنا نجادل هو القرآن ده هو القدر ده بقى ال ال ال الإنسان مخير ولا مسير وليه ربنا عم وليه وبقت ليه دي كتيرة قوي فلازم نفهمها كده لما الإنسان بيأتي نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين لما يأتي الإنسان برجل مريض مثلا ويضعوه بين يدي الطبيب الطبيب يقول له احنا والله عايزين هنعمل له عملية طيب اللي انت شايفه يا دكتور مش انا بقول كده اللي انت شايفه بعد بس انا يعني هعمل له عملية يعني هفتح بطنه زي ما تشوف وهشيل حاجة كده واقطعها وارميها او واخيط تاني واعمل اللي انت شايفه ليه بسلمه نفسي ليه ولا بسلمه ابني ليه ولا بسلمه اهلي ليه ليه, ليه عشان ايه لانه عليم يقول لك هو عارف يعني لو حد جه من العله مثلا عندك وبعدين قال لك يا جدع انت ازاي تدخل الراجل وتقول له هو ده عارف ده دكتور كبير ده فاهم اذا كنت تقر وتسلم لدكتور بشر زيك ممكن يغلط وهو كده بيقطع حاجه وبيحصل لسه من ايام يسير حب يديله حقنه مهدئ اداله حقنه جابت له جلطه نسال الله العافيه وممكن يغلط قوي قوي وممكن يحصل في ومع ذلك أنت تسلم له فقط لأنه عنده علم فما بالك بمن أسدى العلم للعلماء سبحانه وبحمده أي حد عنده أي حاجة أسداه الله إليه شفت الخضر قال إيه لموسى لما كانوا واقفين في المركب ولا العصفور جه نقر من المية نقرتين كده شرب نقطة كده ولا حاجة فقال يا موسى إن علمي وعلمك إلى علم الله عز وجل كما أخذ هذا العصفور من البحر وده مثال بيبين لسيدنا موسى بس عشان يخليه يخش في دماغه إنما في الحقيقة علم خزائن الله لا تنقص ما بيروحش منها حاجة إذا أنت تعلم أن الله عليم حكيم يبقى تسكت لا يسأل عما يفعل بقى زي ما أنت بتسألش الدكتور هو أنت عملت إيه هتجيب مشرط شكله إيه عمرك ما بتقول له كده إذا كان الأمر كذلك فالله عز وجل أولى بمثل هذا فهو سر الله عز وجل المكتوم المخبوء المكتوب في اللوح المحفوظ لا يعلمه الله عز وجل لأحد ولذلك أيها الإخوة الإمام أحمد كان يقول إيه لما عرف القدر إيه هو القدر قال القدر قدرة الله قدرة الله يعني يسيرك يصرفك سبحانه وتعالى كيفما شاء سبحانه وتعالى تلاقي الإنسان ماشي زي ما قلت لك على الشفيع كده ما شئت كان تبقى أنت نفسك في حاجة وعايز أعملها ما تحصلش ليه؟ لأن الله لا يريدها وما تشاءون إلا أن يشاء الله لا تنفك بمشيئتك عن مشيئته سبحانه وبحمده والكل في قبضته سبحانه وبحمده عشان كده عايزين نقول ما حدش يتسول ويروح بقى هنا ويروح هنا ويروح لده ويروح لده ده المقادير بيده سبحانه وبحمده كله بإيده إن شاء قدم هذا وخذل هذا ونصر هذا وهزم هذا وملك هذا وأفقر هذا كل له سبحانه وبحمده قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء كل في مشيئته سبحانه وبحمده ففي القدر يجري الفتى والمسن القدر قدرة الله ومش قادر أعدي في الحقيقة ال ال الكلمة بتاعت الإمام أحمد العظيمة دي إلا لما أدي إشارة بس لل لإخواننا اللي هم تلاقي الإنسان منهم مهووس إن عايز أقول حاجة جديدة نطلع نعمل حلقة كاملة ولا نعمل كتاب ولا بتاع نقول الغناء حلال كده اهو يعني ده ده ده ده, ده حتى الكلام ده حتى الفقهاء لما يحكموا على مسألة ما يقولوش كده يعني لازم يكون في الإنسان اللي عنده علم ما يقولش كده اهو ليه الغناء حلال اصل مش عارف البخاري لم يبوب على الباب طب اسمع اهو انا ما بكلمكش على على على غناء من سريلانكا ولا من من مكان ده انا بكلمك على غناء عربي مبين كان يتلى على اذاننا يقول لك قدر احمق الخطى ده الامام احمد بيقول لك القدر قدرة الله القدر قدرة الله على عباده لانه بمقاديره سبحانه وبحمده يسير الناس كيف شاء تقوم تقول قدر أحمق وبعدين في النهاية نقول ده كلام حلال ولا بأس به في الحقيقة ال ال يعني عندنا افتقار افتقار للنظر إلى الواقع افتقار شديد جدا وعندنا بيقول لك ايه حتة ان, إن, إن الجمهور غزا بعض المتكلمين تلاقي الجمهور يغزوه يغزو يعني ايه وده من من السلمة التي تحدث للدعاء أصحاب المنهج لا يضره وافق الناس ولا انخذل الناس مش مش شغلتي زي ما قلت لك قبل كده مرض الوصاية عالجه الله عز وجل في غير ما آية وغير ما موقف إن عليك إلا البلاغ شوف التقليل ده إن عليك تقليل اهو ما عندك ما فيش عليك حاجة خالص إلا إنك تبلغ اللي أنا أقوله لك قوله وبعدين في النهاية تحت مظلة إنك لا تهدي من أحببت أنك لا تهدي من أحببت ولو شاء الله لجعلهم على الهدى ده مش قضيتك خالص مش قضية حد خالص فلذلك إن عليك إلا البلاغ أنا أقول ما قاله الله وقال رسوله معلش والله أصل الناس تعبانة أول ما أبدأ أقول كده بقى وعايزين يفرجوا عن نفسهم شوية فمفيش مانع إنه نسمع له يعني مقطع مثلا لأم كلثوم ولا ده الكلام ده ما ينفعش مش شغلي أنا اللي أحل له أو أحرم هذه شريعة أنا أنقلها له سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف قال حتى يأتيني جبريل أنا هجيب لك منين هو من عندي حتى يأتيني جبريل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنتش ما كنتش عارف حاجة ولذلك لا زال عليه الصلاة والسلام يقول لك أنا حتى يأتيني جبريل أقول لك قال لك بقى اللي يعجبك اللي ما يعجبكش دي مش مشكلتي أنا للدين رب يحميه الدين ده سيبلغ مش مش أنا اللي شايله على كتفي وسأصل به لكن أنا أبلغ رسالات الله عز وجل صحيح هناك حلم وهناك حكمة في البلاغ وهناك تقديم وتأخير وأولويات وفي لكن مش معنى ذلك أن هذه الأشياء تتشابك القدر قدرة الله مش هنقبل بقى كلمات الأغاني اللي فيها الكلام ده فضلا بقى عن المعازف يعني ده, ده باب آخر لكن مش هنقبل مثل هذا ولذلك بيأتي الإنسان زي ما قلت لك كده السؤال اللي احنا دايما نسأله أول ما حد يقول قضاء وقدر نبدأ يقول لك هو الإنسان مخير ولا مسير فيقال لك أنت مخير مسير يعني ايه بقى الكلام ده يعني هناك أفعال خارجة عن قدرتك خارجة عن قوتك مداركك ومواهبك خارجة عن هذا عندها تكون أنت فيها مسير يعني ايه الدنيا مطرت مثلا انا بقى هعمل ايه فانا هنا مسير خلاص مش حصل مطره الصيف خلص وجه شتاء والشتاء خلص وجه صيف وجه ربيع وخريف مش شغلي انت واخد بالك طيب السلام عليكم عليكم السلام اتفضل حضرتك يا شيخ السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي حضرتك يا شيخ حضرتك بتقول ان القدر ده من من الربانيه بتاعت جل جلاله ايوه نعم فحضرتك الانسان اللي بيتوب عن ذنب او معصيه فده قدر ربنا ان يرشده لطريق الثواب
نعم فحضرتك اما بيتراجع او بتحصل له مشكله ويتراجع فيها كويس أيوه آه، ده ده بيكون ايه يعني ال... ال... عايزه ابقى أنا في واخد بالي ثبات واخد بالي حاضر حاضر أجيبك حاضر هي الأخت عايزة تقول الإنسان دلوقتي لما تاب مثلا أرشده الله عز وجل إلى الهداية طب لما غوى ده غوى بقى ب- ب- بمزاجه بمشيئته ولا ده مثلا رجع لا لما غوى كان محلا فاسدا تعرف محل فاسد يعني ايه يعني كان آه، ربنا سبحانه وتعالى وهب له التوبة هدى قلبه تلاقيه بقى يحب الجامع ويحب ي- بدل ما كانش بيصلي بقى يصلي وبدل ما كان بيعربد ويفعل بقى- تاب إلى الله هدى الله قلبه ودي هدية من الله خد وإلا فأنت مش عاوز فلما أدخله الله إلى المسجد تخابس تلاقيه في داخلي كده أنا نفسي في الذنب أنا عاوز الذنب يسدده الله يبعت له واحد يكلمه وشيخ يديله درس و- و- وحاجة برضه لازال متخابثا لازال محله سيء مش نافع في الباب ده لازال في داخلي متخابث يقوم يحصل ايه فيمكر السيئات يبقى في داخله بقى انا ان قدرت هرجع زي ما كنت يريد ان يمكر بالله فيمكر الله به فكان مكر الله في جنبه احسن شيء وكان مكره في نفسه اسوا شيء ومكروا ومكر الله يمكر السيئات يحط سيئات في نفسه وانا عاوز اعمل وبتاع خلاص كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مد اعملوا ما شئتم روح الى الضلاله لانك مش هتنفع زي ما هنقول بعد كده في مساله العلم وعايزين برضو آه، عايز اقول اذا قلنا ان القدر هو قدره الله عز وجل وهو ربوبيه الله عز وجل وتصريف الله عز وجل لعباده يبقى مش عاوزين نتدخل زيادة عن اللازم انتوا واخدين بالكم يا اخوانا من الحتة دي دي- ده موضوع مهم جدا مش عايزين نتدخل زيادة عن اللازم لان ممكن ما افهمش طب انا ممكن اقول طب يا رب خذلته ليه ورجع للمعصية ليه ما كنت ممكن تهدي الناس جميعا ده مش شغلي ده مش شغلي ولا شغلك طب ليه ربنا ما يهديش الناس جميعا يعني مش شغلي ولا شغلك طب الكلام ده مش عاجبني خلاص تتعاقب لازم تاخد بالك ان انت ان الله غفور رحيم كريم تواب تقوم انت ما تخشلوش من الباب ده ليه ما بدل ما افضل اقول هو ليه دخل دول النار وليه ده وتتدخل في في في فيما يخص الله بدل ما انا ما اقول كده انا اقول يا رب توب عليا لانك كريم جواد شفت سيدنا عمر وروي عن ابن مسعود الفهم عن الله بقى كان بيفهم ازاي لما يقول اللهم ان كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب مش ربنا أخبر عن نفسه كده قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ده الأمل في الله إن أنا أسعى إلى المغفرة والرضوان إنما لما الإنسان يبقى متنا... ي- ي- يبقى إيه آه، زي ما بقول يتنمرد على الله ما, ما أصل أنت مش هتفهم القضية دي مخك مش هيوصل لها فلذلك لما نتحدث عن الله ناخد كده ال... ال... ال... ال... ما أمرنا الله به خلاص فريق في الجنة وفريق في السعير أنا أتمنى أن أكون من أهل الجنة وماليش دعوة بتاع السعير ده خليه مش شغلي بعد كده يجليه الله لي طب ليه ربنا ما جلهوش ليا برضه مهم ان احنا نقول الكلام ده ليه ربنا ما فهمنيش لأكثر من سبب أولا معذرة في الكلمة اللي هقولها دي وانت مالك هو الكون بتاعك انت انت انت دخلك ايه في حاجة زي كده انت ليك بنفسك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا اقعد انت بقى شوف يا رب نجيني واغفر لأبي وأمي و- وأهلي وعيلي خليك في, في هذا السبيل خليك عبد مستكين أنا عايز أضرب مثال كده لو إن واحد عنده مثلا خدام في البيت أو شغال أو كده وبعدين هو قاعد بيعمل حاجة كده وراح دخل عليه قال له والله أنا شايف إن اللون الأزرق ده اللي أنت داهن بيه الحيطة دي مش عاجبني والله أنا عايزك تدهنه أحمر ولا حاجة هيبقى السؤال إيه؟ الإجابة هتبقى إيه؟ وأنت وأنت مالك؟ وانت ايش فاهمك في حاجه زي كده ده انا عامل المكان ده عامله علشان خاطر لازم يكون فيه اللون ده عشان ده شهادتي بقى اللي انا درستها مش هتفهمها انت انتوا واخدين بالكم يا اخوانا واحد دخل على واحد بتاع محمول في زمن المحمول اهو واحد بيصلح المحمول وبيعمل و- وانا داخل عليه مش شهادتي خالص ما اعرفش فيه حاجه خالص ودخلت قلت له والله انا انا شايف انك تشيل ال- تشيل المقاومه دي تحطها في الحنه وتلحمها اكيد هيبص لي كده انت انت ايه انت دخلك ايه في حاجه زي دي انت شهادتك ايه انت تعرف في ده لا ما اعرفش طب بتتكلم ليه فالكون مش كونك فاولا انت مالكش دعوه مش شغلك زي ما قلت لك وكلهم اتيه يوم القيامه فردا يبقى انتهينا ثانيا كما قلت لك مش اقريت لربنا بالحكمه ان كله محطوط في مكانه اه لما ده ربنا سبحانه وتعالى هداه ودخله المسجد فتخابس في المسجد ومش عاجبه ولازم عاجبه الزنا والخنا وشرب الخمر فأضله الله عز وجل لأجل أنه لم يقبل من الله لم يقبل من الله عز وجل أن تاب عليه ما قبلش متخابط في نفسه فأضله سبحانه وبحمده ما عملش الذنب ده اللي هو برضه بقدرته سبحانه وتعالى مش مش خارج القدرة ده في قدرته بس لأنه مش محل قابل كمحل كإنسان زي ما احنا نقول لواحد كده أنت مش نافع فيك تعليم أو ده مش نافع فيه هداية خلاص لن تضيق النار بواحد فتخابس ورجع ده يبقى لأنه مكر وله مع الله عز وجل شيء فالله حكيم وضعه في مكانه مش هتنفع هنا هنحطك هنا أنا بقى ما اسالش ما أقولش أنا في إيه ويكفيك أن الحسن البصري رحمه الله بيقول إيه بيقول يدخلون النار حين يدخلون بص بقى الراجل ده داخل النار اهو نسأل الله لنا ولكم العافية داخل النار ولا يزال الحمد في قلوبهم ولا يجدون عليه سبيلا ما يقدرش يقول له يا رب طب اصل في حاجه اصل برضه يعني انا كان في حاجه ليا مفيش خالص ولا يجدون ع- يبقى داخل كده يقول له انا غلطان هتخش النار انا غلطان قالوا كده قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم قال له انا يا رب انا ما بفهمش انا لا كنت بفهم ولا بعقل ولا انا كنت انا اللي ضيعت نفسي فهذا الباب لا ينبغي لك أن أن تتدخل فيه إن كنت قد أقررت لله عز وجل بإيه بالعلم والحكمة يبقى خلاص أقرينا يبقى خلاص والباب ده في الحقيقة بندخل بيدخل علينا إن إحنا بنهتم بغيرنا ليه فلان رايح وليه فلان جاي وده مش شغلنا يعني الإنسان يجتهد في إنه يدعو للناس ونسأل الله عز وجل أن يهدي الناس أجمعين وأن يتوب عليهم سبحانه وبحمده لكن لو واحد يخش النار مش شغلي مش مش انا هقول له يا رب انت عملت كده ليه لا يسأل عما يفعل سبحانه وبحمده آه، فبنقول الانسان مخير ولا مسير بنقول مخير مسير له اشياء زي ما قلت لك المطر والفصول الربيع والخريف وهو ماشي الكعب الوقع مثلا آه، حصل له حاجه حادث بتاع ده مش م- مش بتاعك فانت فيه مسير جرى عليك قدر الله عز وجل طب نعمل ايه في القدر الله عز وجل هتقوم ما هو ما فيش الا انا خلاص تعاقب لما تتطاول إنما لما ت- تخضع اللهم لك الحمد نسأل الله عز وجل أن يجعلها أجرا وأن يرفعني بها درجة وأن إذا عملت كده خلاص قال قبضتم ولد عبدي قالوا نعم وأنت أعلم قال أخذتم ثمرة فؤاده قالوا نعم وأنت أعلم قال فماذا قال عبدي قالوا حمدك واسترجع دخل لابنه مات قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الله عز وجل ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد جزاؤه طب مش الحمد لله نعوذ بالله مثلا يعني واحد دخل ليه بقى اشمعنى ابني هو مفيش برضه مات وهتدفنه ومش هتاخد حاجة بل يكون عليك من الله عز وجل السخط واحنا يا اخوانا عايزين نعيش نعيش في حيز العبد انا عارف ان العولمة الطاحنة اللي حوالينا دي وكل حد لازم نناقشه ولازم ناخد بالنا منه ونقول له والحيدة ولازم نطرح جميع الاقوال تلاقي واحد كاتب لك كلام فيه تعدي على الله ورسوله ويقول لك ما انا ده هذه هي الحيده ده دي الامانه الامانه ان يسب الله ورسوله بقت دي الامانه ونكتبوا ال- الكلام كامل ف- يعني ف- فاحنا عايزين نبقى عبيد عبيد سيدك امر انتهينا ما تقولوش ليه بقى شفت لما اتوا النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل قول الله عز وجل ان تبدوا ما في آه، أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قالوا يا رسول الله جاءت التي لا نطيق حاجة واحد بيتحدث في نفسه من جوه نفسه كده ما نطقش بمعصية مثلا يعني مثلا يعاقب يكتب عليه ذنب افتكر معصية فحس بشيء كده في نفسه من النشوة يكتب عليه ذنب قالوا يا رسول الله هذا ما لا نطيق انا ممكن امسك جوارحي شوية بتاع انما نفسي همنعها تتكلم ازاي طيب شيء جال في خاطري هاجس حاجة عدت كده تكتب عليا فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لهم أت... ستقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى ستقولون كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا هيحاسبك على اللي في نفسك ولا مش هيحاسبك على اللي في نفسك اخضع لسيدك قولوا سمعنا وأطعنا استسلم خالص فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فنسخ الله الحكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فخفف الله عنهم بسبب سمعنا وأطعنا فأنت كده سمعنا وأطعنا فلان رايح فين وفلان جاي منين ده مش شغلانتي ولا شغلانتي فأنت في هذه الأحوال زي ما قلنا الفصول وواحد الكعب وحصل له حادثة والكلام ده أنت فيه مسير إنما بقى روح صلي يقول لك والله لما رب ربنا يهديني طب خش الجامع يبقى ربنا هداك خلاص كده خلصت يعني ايه إيه لما ربنا يهديني هذا احتجاج بالقدر في موضع المعصية وهو غلط الله طب ما سيدنا آدم في الحديث قال لموسى أتكلمني أو تحاسبني على ذنب قضاه الله علي واحتج اهو بالقدر قبل أن أخلق بأربعين سنة لا ده ده احتجاج حينما وقع و- وأناب العبد إن هي إلا فتنتك ينيب العبد إلى الله عز وجل فربما احتج بمثل هذا إنما قبل ال- واحد سادر في معصيته قاعد بقى على الخنا وال- والبتاع وبعدين تقول له ارجع يقول لك لا والله أصل يعني إيه آه، إذا شاء الله عز وجل آه، المسألة تمشي لا ارجع ويبقى ربنا شاء وانتهى فلا يحتج المرء على مثل هذا فايه ربنا سبحانه وتعالى اثبت لك انك انت بتعمل برضه اثبت لك تبعه انك تستطيع انك تستطيع انك تنزل من بيتك تروح الجامع ما رحتش ليه تعاقب تستطيع انك تركع وتسجد ما ركعتش وسجدت ليه تعاقب بس يا رب انت كتبت عليك انت وانت كنت عارف ما هو الذي كتب عليك انت كنتش عارف فاعمل فانك تيسر لما خلقت له وبعدين ال ال الإنسان في حياته العملية بيناقض الكلام ده لما نأتي عند ال- المرض لما نأتي عند ال- ال- ال- العبادة ما بتصليش ليه يقول لك أما ربنا يهدينا طب عييت مرض الإنسان دلوقتي وهو قاعد يقول والله اتصل لي بالدكتور فلان لا والله مش هتصل لك بيه في الحقيقة ليه؟ ربنا يشفيك مش هو مكتوب والله لو مكتوب انك هتموت لو جبنا لك كونسولته مش هت مش هتخف ولو ان ال ال ال ربنا سبحانه وتعالى هيشفيك والله لو بدون سبب هتشفى فمش ه- هو هيقبل مني كلام هقول لي انت مجنون لازم نتبع السبب ولازم نعمل طب لماذا لا تتخذ هذا في حق الله وفي جنب الله عز وجل رجل يقول لك والله انا نفسي نفسي اخلف والله ربنا سبحانه وتعالى ينتق امرأتك ويرزقك بالولد يقول لك اه، اصل انا مش متجوز والله امال هتخلف ازاي لما انت مش متجوز هتخلف ازاي والله إذا شاء الله عز وجل إن أنا أخلف هخلف وكان لازم زوجة لو حد قال لكم الكلام ده هتصدقوه هتقولوا إن ده عاقل أكيد هيبقى مش ممكن يبقى مخه متزن فكما أنك تتعامل في الدنيا على عقيدة القضاء والقدر بحق فينبغي لك أيضا أن تتعامل بها في العبودية لله عز وجل بحق أيضا يبقى الإنسان مسير مخير مراتب القضاء والقدر احنا بنؤمن بالقضاء والقدر ازاي يا اخوانا نؤمن به على اربع مراتب بنقول القدر قدرة الله الله هو الذي يسير عباده ازاي بقى يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مسير الدنيا دي كلها كله مكتوب ومحسوب و... عايز اعرف ازاي عايز ادرسها دي يقول لك في اربع مراتب اربع مراتب لازم تعرفها المرتبة الاولى هي مرتبة العلم أن الله عز وجل علم كل شيء أنت بقى لما تعرف مرتبة العلم دي تقول إيه ما تقوليش بقى هو ده راح هو- طب ليه هو ده دخل النار يا ربنا يعلم ربنا يعلم طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا أخي آه، ربنا يبارك حضرتك والله الواحد بيسمع حضرتك كده بيلاقي فيك نور الصحابه يعني الله يكرمك ربنا سبحانه وتعالى آه، يستر دلوقتي انا كان ليا بس خاطره في موضوع القدر آه، عاوز اقولها آه، وبعد كده هطلب من حضرتك طلب بالنسبه لل- لل- للموضوع القدر آه، آه، كنت انا تاملت كده في الحديث بتاع سيدنا جبريل لما قال دخل على رجل شهيد بيد الثياب وشهيد فساله عن الاسلام فقال الاسلام ان آه، آه، آه، آه، اعمال عمليه آه، آه، الشهاده الصلاه كلها حاجات جسديه الحج كلها جسديه ولكن لما جه قال له الايمان قال له أل- ان تؤمن بالله هتلاقي كلها اعمال علميه مش أع- مش اعمال عمليه ما فيهاش ع- ما فيهاش عمل خالص ده نعم.
علم ربنا امرك انك تعتقد بذلك نعم الاعتقاد امرك بالاعتقاد ان كل شيء مقدر ليس عليه تبعات عمليه ده بيامرك انا لما اقول لك اعتقد ان في اسد في اسكندريه قول انا بطلب منك انك تعتقد ذلك كن في اسد مفيش اسد انا كده ما بكذبش عليك بقول لك اعتقد ذلك لان انا بشوف ان القدر ان القدر ده معناه من وجهه نظري ان ربنا ما ارادش بس انك لا تشرك بيه الهه ولكن اراد انك لا تشرك نفسك معاه فانت أحسنت.
لما تعتقد ان اللي بتعمله أحسنت.
باراده الله كده انت نهيت نفيت عن نفسك الالوهيه أيوة أحسنت لان الشيطان الشيطان لم يشرك بالله تبارك وتعالى ولكنه اشرك نفسه مع الله فدي جزئيه فهو امر اعتقادي ربنا بيامرك علميا انت راجل عندك عقل او مش حضرتك يعني ال- ال- الانسان راجل ع- مخلوق عنده عقل فليه اوامر علميه وأما- واوامر عمليه الامر العملي هي العبادات والامر العلمي هي الاعتقادات من جمله هذه الاوامر العلميه ان تعتقد ان لله تبارك وتعالى قدر ليه عشان ربنا اراد ان ان الانسان آه، يعتقد ان الماء لا يروي أعت- ان إن- إن النار لا تحرق كذلك ان العمل لا يدخل الجنه نفس التبعيه بالظبط ده امر اعتقادي برغم انك شايف كده نعم نعم أحسنت جزاك الله خيرا واضحه جدا ولكن
وراح فيه قطع طيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله جزاكم الله خيرا كلام زي الفل ما شاء الله لا قوة إلا بالله صحيح آه، فعلا الإنسان زي ما يعني زي ما آه، ذكر أخونا جزاه الله خيرا فعلا الإنسان لا يشرك نفسه مع الله احنا بنقول هو ده داخل ليه وده ده لا ما انت ما تسألش إن كنت عبدا فينبغي أن تأتمر بهذا لما بنقول بقى العلم أن تعلم أن الله علم كل شيء علم كل شيء سبحانه وتعالى علم خلاص يعني ده موضوع انتهى مش موضوع ان احنا لما نعمل حاجة يعلمها الله لا ده علم انتهينا معروف وامتى هيحصل و- و- و- وازاي وكيفيته لذلك العلماء لما يتكلموا في العلم يقول لك ايه يقول لك ان الله عز وجل ينبغي ان تؤمن ايمانا جازما ان الله عز وجل علم ما كان وما يكون في ال- في ال- في ال- في الحاضر يعني ما كان في الماضي وما يكون وما سيكون اللي جاي وما لم يكن لو كان كيف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعني ايه يعني في اشياء مستحيل تحصل لكن لو فرضنا جدلا ما هي مش هتحصل يعني بس لو فرضنا جدلا انها ممكن تحصل يعلم سبحانه وبحمده لو حصلت هتحصل ازاي ودليل ذلك ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين تخيل هم واقفين على النار بيقولوا يا- ممكن نرجع تاني يا ريت نرجع الدنيا تاني الطلب ده ممكن يحصل لا يمكن مستحيل قال الله عز وجل ولو ردوا المستحيل ده لو ردوا يعني رجعوا الدنيا تاني لعادوا لما نهوا عنه بس ده مش هيحصل لكن يعلمه سبحانه وتعالى علم سابغ سبحانه وبحمده لذلك قال عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة يعلم ال ال الأشياء الغائبة عن الدنيا دي ويعلم المشهود الحاضر المرئي سبحانه وبحمده عشان كده لما يقول لك ربنا سبحانه وتعالى شفت الصحابة بقى لما كانت المسألة دي متجذرة في قلوبهم هم بيفتحوا وهم في, في, في غزوة الأحزاب مع النبي عليه الصلاة والسلام لما آه، اشتد عليهم الأمر وانت عارف غزوة الأحزاب كانت ال- ال- الأيام باردة جدا وكانت الريح شديدة لدرجة أنها كانت بتشيل الصخور ومع ذلك الصحابي كان ممكن يدفن نفسه في الأرض من شدة التلج البرد الساعة ومع ذلك كانوا بيقولوا إيه ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وعدنا ده العرب رمتنا عن قوس واحد آه وعدنا الله أن ننتصر عليه عشان كده تبقى إزاء الأحداث منتصر مش ممكن أبدا حد يخذلك ويمكن أنا بضرب لك مثال دائما بعمر المختار وبنقول إن الراجل ده كان موجود آه، يعني كبار السن مننا لو حد عنده 90 سنة ولا حاجة النهاردة ممكن يبقى فاكره أو رآه بعينه ال- ال- عمر المختار لما دخل على ال- على السفاح غراسياني قال أنا سأقتلك قتلة يتحدث الناس بها ده أنا هعمل فيك آه، عملة يعني هخلي الناس كلها يقولوا شوف قتلوا ازاي لان الرجل عشرين سنة مدوخه واحدث به نكاية وهزأ ايطاليا قدام العالم بسلة يسيرة يمكن انا ال- يعني انا قرأت في بعض الروايات ان كان عمر المختار ده معاه 90 واحد بس 90 واحد 90 شاب يسلم الرجل منهم النوبة والآية عشان ت- بس الإنسان يعرف إزاي ينتصر يبقى واقف كده بال- بالسلاح في ال- الخدمة الخدمة اللي في الجيش يجي يسلم ال ال ال الراجل اللي هيجي ال- ال- اللي هياخد الوردية منه يديله السلاح والآية لأنه هو واقف كان بيسمع القرآن يقول له والله أنا وقفت عند سيقول السفهاء قريت لي جزء كمل من سيقول السفهاء بقى ويكمل التاني فلما دخل عليه وقال له الكلمتين دول انا هموتك موتة الناس كلها تتحدث عنها بيقول فما وجدته اكترث ولا كأني قلت له حاجة واقف عادي خالص لما قلت له كده ولا قال له طب معلش طب ممكن نتفاوض طب ما تعملش معايا كده طب انا راجل كبير ولا حاجة خالص لقاه هادي جدا وعارفين قال له ايه قال له مكتوب ده اللي احنا هو ده القدر انتوا عارفين يا اخوانا العلماء بيقولوا ايه لما كان في غزوة اليرموك دخل سيدنا الزبير بن العوام فشق صفوف الروم ثم عاد فيهم يعني دخل كده لوحده كده في صفوف الروم ستين ألف دخل فيهم كده اهو لحد ما طلع في الفضا ورا في الخلا وراح راجع فيهم تاني أنا- انا بتعجب لما اقرا الروايه دي يعني ما حدش كان قادر يصدر له حتى كده الرمح ولا السيف ولا ال- ما حصلش العلماء بيقولوا ولم يصب الا بضربه في قفاه او ضربتا بضربتين في قفاه طب ده حصل له ازاي العلماء يقولون ان فعل الزبير هذا ينم على انه يؤمن بالقدر انه ان ان ان ان إيه يعني إن انك لا تصاب الا بما قدره الله عليك مهما حصل لك فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر واحد عيان وقاعد سنين شوف راجل مرة بيقول للأعمش كبرت سنك يا أبا محمد فمتى تموت لنروي عنك يبقى لينا بقى إسناد كده وشيخنا بقى مات خلاص الناس تجي لنا احنا فقال له الأعمش وكان صاحب صاحب دعابة فقال له الأعمش كم من حب كسر عليه كيزان كثيرة الحب ده اللي هو الزير الكبير ال- فيقول له أنا كبير أهو كتير صحيح كم من زير الكوبايات اللي بتحط عليها عشان نشرب اتكسرت وهو ما كسرش عايز يقول له يعني أنت ممكن تموت قبلي فالمسألة ال- لازم تعرف ان هذا أمر علمه الله عز وجل العلم السابغ سواء منكم سواء حاجة واحدة سواء منكم من أسر القول ومن جهر به هتخبي يعلمه الله هتقول يعلمه الله لازم تعرف كده شفت أبو سفيان بن حرب بيذكره في فتح مكة بيقول انه قعد كده ابو سفيان بن حرب اسلم صحيح بس كان لسه في قلبه شيء كان الاسلام لسه ايه يعني ما- ما ما صفيش له قوي فاسلم في الخارج ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن وبعدين دخل قعد في مكه بص كده لقى الصحابه بي- بيطوفوا حوالين البيت و فحس بغيظ في نفسه فقال في نفسه ما ما قالش حاجه ببقه خالص هو بيحكي بيقول فقلت في نفسي لو انني جمعت لمحمد جموعا لو رحت جبت شوية كده دلوقتي جيش وقاتلته فربما تكون الكرة لي ربما اكسبه ولا حاجة عارف يقول ايه قال فأحسست ببرد أنامل رسول الله بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ايديه باردة ناعمة عليه الصلاة والسلام فحطها بين كتفيه كده وضربه برفق كده على ظهره وقال يا أبا سفيان إذا يخذلك الله هتتغلب تاني فنظر أبو سفيان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد قط ده أنا بقوله جوه نفسي طب مين اللي خلى النبي ما هو النبي نفسه ما يعرفش برضه قال إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله ما يفعل الله بي ما يعرفش أما المال الذي أعلمه جبريل رواح بها التاء فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهار كله عند الله علانية لعلمه السابق سبحانه وبحمده فهمت؟ يبقى ده أول شيء نؤمن به في الإيه؟ آه، أول مرتبة العلم أن الله علم كل شيء سبحانه وتعالى فلما يجي حد بقى مثلا يقول لك أنا والله آه، ربما حدث معاك ولا أعمل معاك ولا المسيرة ماشية إزاي آه، والله مش شغلنا علم الله كل شيء ده نتيجة واحنا عايزين نقول زي ما أخونا قال كده جزاه الله خيرا ان ده من الاعمال القلبيه يعني الايمان هذا الايمان ايمان قلب قلب ي- لما يقر في القلب ينبثق على الجوارح طبعا انا لا اقول ان انا بس يعني عايز اقول ايه لحسن حد يفهم ان انا بقول ان الايمان ده عمل قلبي محض والاعمال لا تدخل في الايمان انا ما بتكلمش عن النقطه دي خالص أنا بقول إن هذا نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال في القلب الإيمان ده في القلب فإذا اعتقد الإنسان يعني مثلا في مسألة القدر يعلم الإنسان أن كل بيد الله سبحانه وتعالى وما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه تقوم تنبثق الجوارح بهذه الأفعال زي ما قلت لك كده بيقول له حموتك قال له إيه مكتوب أهو انبثق اللسان بالعقيدة مكتوب أنت مش تعمل حاجة أنت, أنت مش هتعرف تعمل لي حاجة اللي مكتوب عند الله سيسري فهمت فده شيء عايزين نقعد نقعد زمن كده نفكر فيه بقلوبنا عشان يستقر المرتبة الثانية الكتابة وهي أن تعلم أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق جميعا أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما اكتب مقادير العباد إلى يوم القيامة الكتابة أن الله كتب كل شيء قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى هو لا ينسى سبحانه وبحمده مش محتاج لكتاب لكن به تقام الحجج به تقام الحجج فكتب كل شيء سبحانه وبحمده والواحد لما بيجي عند مرتبة الكتابة دي يقعد يفكر يا ترى الكتاب قد ايه اللي كتب مقادير العباد كلها ويمكن الواحد عند الكتابة دي بيشوف ال بي يعني عندي كده مرة في شيء حصل لي موقف ان انا مرة شفت نملة نملة صغيرة كده فتفكرت فيها رايح كده يعني فرقتها بايدي كده طبعا النمل لا يقتل انما النمل الصغير ده بيقرص احيانا فبيبقى يعني قرصته ممضه قوي يعني فالعلماء بيقولوا اذا كان يؤذي فتقتله يعني فالمهم فركتها كده وبعدين خطر في بالي مرتبه الكتابه والعلم مع العلم يعني قلت سبحان الله شوف ربك عز وجل عارف النمله دي ابوها مين وامها مين و... و... و... و... لا ده مش عايز اقول بقى ابو النمله دي بس ده تعالى نرجع لسيدنا نوح قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك النملايه اللي ركبت مع سيدنا نوح الذكر والانثى زوجين اثنين الذكر والانثى من النمل النمل الذكر والنمله الانثى اللي ركبوا مع بعض مع سيدنا نوح في السفينه وهلكت بعد كده الدنيا غرقت وكده وبعدين نزلوا تكاثره فخلفوا نمل الكلام ده عند الله معلوم معروفة النملتين دول اللي ركبوا مع سيدنا نوح هيطلعوا من أنهي جحر والجحر ده في أنهي جبل والجبل ده على أنهي أرض وهيمشوا كام خطوة لحد ما يطلعوا السفينة ولما يطلعوا السفينة هيقفوا فين ولما ينزلوا من السفينة هيروحوا فين وفي أثناء ما هي السفينة ماشية هيقولوا إيه وهيعملوا إيه سبحانه وبحمده وتقدس شوف ال... شوف شوف الله عز وجل شفت بقى الإنسان لما يتعرف على الله يوم يخضع له سيدي ومولاي سمعنا وأطعنا الله عز وجل تفعم به القلوب بقى. تفعم القلوب بالإيمان به سبحانه وتعالى والنملة دي لما تتكاثر وتخلف نملة ده مكتوب عند الله وهيعيشوا قد ايه ويموتوا ولما يموتوا هيموتوا فين ويدفنوا فين لو اتدفنوا ولا لو وقعت كده مشيت ولا ولا لو طائر كلها ولا حاجة هتبقى الطائر ده مين وكله مكتوب فلما بصيت للنملة كده بقيت أقول سبحان الله العظيم أهي النملة دي كان مكتوب النملتين اللي طلعوا مع سيدنا نوح هيتكاثرا وولادهم يتكاثروا لحد ما الدنيا تبقى مليانة نمل والنملية دي تبقى عارفة هي كانت فين وهتيجي الشقة دي قبل ما أخدها أنا ولما خدتها وأنا ماشي ببص كده فيها لقيت ده كله مكتوب عند الله آه كله مكتوب وكله معلوم لله عز وجل يبقى الإنسان مننا بقى يخضع ويسكت ولا لا كتب كل شيء سبحانه وبحمده المرتبة الثالثة المشيئة أن تعلم أن كل موجود وجد حينما شاءه الله عز وجل لما شاءه الله ما شاءوش مش هيتوجد مشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله كل موجود المكتب ده اتوجد هنا لأن الله عز وجل يريد ذلك ما اتوجدش أنا جيت هنا لأن الله يريد ذلك الأسبوع اللي فات عطلت وعملنا حادثة و... ليه؟ لأن الله يريد ذلك مش هتيجي انت واخد بالك كل بمشيئته سبحانه وبحمده ده يا اخوانا عشان تعرفوا ان الاسلام هو الحريه الانسان لما لما يبقى لما لما يطيع الله عز وجل ويدخل في كنف الشريعه مطأطئ راسه مستسلم لله عز وجل ده هي دي الحريه الناس النهارده اللي بتنشد الحريه في الزنا والخنا وال... وال... والتعدي على حدود الله عز وجل وفي النهايه بيروح ينتحر لان نفسه بتأست خلاص اتعقد فبينتحر انما في الحقيقه الحريه الحقه في عبوديه الله عز وجل شوف لما تعرف ان كله بمشيئه الله ابقى عارف ان المدير بتاعي في الشغل لا يمكن يعمل لي حاجه الا اذا شاءها الله فاقول له بقى الحقيقه اقول له لو سمحت حضرتك بطل رشاوي ما تاخدش رشوه حرام انا هرفدك والله ما هيرفدك الا الا اذا شاء الله ذلك طب رفضني مكتوب انت عارف انت لو ما عملتش حاجه ممكن تترفد واحد حكى لي حكايه زمان قال لي واحد كان قاعد على القهوه شوف يا اخوان على القهوه وبص لقى واحده ست كبيره شايله شنطه كبيره كده فقام لها وقال لها يا حاجه هات اشيل عنك واعديك الشارع وهو بيشيل الشنطه كده وبيعديها الشارع ما لقاهاش بس لقى عربيه شرطه وقفت جنبه فتشوه لقوها شنطه مخدرات خد 25 سنه سجن تخيل مكتوب هتقعد هنا 25 سنه مكتوب كله المكتوب كله بما شاء سبحانه وبحمده يبقى لا احنا بقى مقدراتنا في ايد حد ولا ارواحنا في ايد حد ولا ولا ده يخليك تبقى داخل كده شوف النبي كان بيبعت ايه خطاب العزه يقول لك من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم اسلم تسلم من بطشتي وبأسي يبقى المشيئة أن الله عز وجل شاء كل شيء رابعا الخلق الذي أحسن كل شيء خلقه وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وبحمده كل شيء على وجه الأرض دي مخلوق أنا وإنت والكاميرا والمكتب والكوباية والكتاب وكل ده مخ... كل اللي حواليك ده مخلوق مخلوق مربوب لله عز وجل كل مخلوق خلقه الله عز وجل وصنعه الله عز وجل إلا حاجة واحدة القرآن ليه بقى مش مخلوق أصل ده كلام الله عز وجل بس احنا جبنا الورق وعملناه وطبعناه أنا بقول القرآن القرآن القرآن نفسه القرآن كلام الله غير مخلوق عشان كده العلماء بيقول لك القرآن ما تحطوش وتنام عليه يقول لك اصل في واحد تعبان حط له المصحف تحت لا يا عم ارقيه وخليه يقول اذكار الصباح والمساء واذكار النوم وينام ان شاء الله مش هيتفزع خلاص انما ما تحطلوش المصحف تحت راسه لا يجوز الناس اللي بيبيع مصاحف ما يبيعوش يحطه في الارض الاخوه في العربيات اللي لازم يحط مصحف قدام ولا يحط مصحف ورا وعليه تراب ومهان الكلام ده ما ينفعش انت لو والدك في غربه ولا حاجه وبعت لك جواب هتفضل تحط عليه ريحة وتشيله ذكرى تقول ده كان اسم من ابويا فما بالك وهو خطاب من سيدك ومولاك سبحانه وبحمده قال الحسن البصري كان الناس قديما كان المؤمنون قديما يعاملون القرآن أنه رسائل من السماء فيأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه أما نحن فوجدنا كلاما بين دفتين كأنه مش نازل من عند الله عز وجل فكل شيء مخلوق خلقه الله عز وجل خلقه الله وصنعه سبحانه وتعالى يبقى لما نقول ايه خلق الله عز وجل ذلك لأنه شاء مش قلنا المرتبة اللي قبل كده المشيئة لأنه شاءه يعني أراد الله عز وجل أنه يتخلق المكتب ده أني أتخلق أنا مثلا أنا كإنسان أهو فلما أراد الله ذلك ما حصلش سقط لوالدتي مثلا ما هو مش في عيل بيتكون وسط لا ما حصلش سقط حفظ يبقى يبقى شاء الله خلقي فخلقني كويس كده خلقني لأنه أراد أن يخلقني يعني شاء خلقي سبحانه وبحمده طب لما خلقني وشاء خلقي الكلام ده كان إيه مكتوب عند الله في كتاب قبل ما يتخلق أنا والدنيا كلها دي كتب الله عز وجل ذلك أزلا قديما إن هيحصل وهيتولد في اليوم الفلاني فلان الفلاني وكل ذلك كان في علم الله عز وجل الكلام ده كلام مقتضب عن القضاء والقدر وإما أن يرجع المرء منا إلى كتاب القدر في صحيح البخاري أو يرجع إلى الكتاب اللي العلماء بيسموه دكتوراه ابن القيم اللي اسمه شفاء العليل طبعا الكتا- الكلام ده يعني اللي اللي يقرأه لازم يكون عنده خلفية قرأ قبل كده حاجة في العقيدة قرأ شوية عشان يستطيع أن يدخل في هذا ال- في قضية ال- القضاء والقدر أنا آه، يعني آه، هذا كلام مقتضب عن القدر لأنني أريد أن أخذ الدقيقتين اللي جايين دول عشان نقول يا جماعة أظلكم شهر عظيم جدا الشهر اللي احنا داخلين عليه بعد بكرة ده شهر شعبان إياك أن تغفل عنه خد بالك انا عايز اقول بسرعه وان شاء الله عز وجل احنا هنتوقف عن حديث بدء الوحي لان هنبدا نقول في ال- خلال ال- الحلقات القادمه آه، تحت عنوان الوصايا العشر عندي عشر وصايا بين يدي رمضان عايز اتلوها عليكم لكن عايز اقول في الاول في البدايه هنا في شهر شعبان عشان نستعد رمضان يعني نقول في شهر شعبان لازم تستعد لشعبان نفسه ليه لان سنه رسول الله كذلك قيل لرسول قالت عائشه رضي الله عنها كما في الصحيحين ما صام رسول الله شهرا تاما إلا رمضان وأكثر ما كان يصوم في شعبان فكان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا يبقى كان بيحتفي بشهر شعبان ولا لا كان بيعمل له حسابه وشهر شعبان مقدمة بين يدي رمضان يا إخواننا وإن كان هو مقصود في ذاته إنك تتعبد في شعبان فقد اختار الله عز وجل هذا الشهر لترفع فيه أعمال العباد إلى الله عز وجل كما صح ذلك في شهر شعبان انا مش عايز اقدم بمقدمه انا في الحقيقه كنت عايز اتكلم كلام اكثر من كده لكن عايزين نقول لماذا نجتهد في شعبان ونستقبل شعبان لاسباب لان رسول الله عمل ذلك اشتغل في شعبان واجتهد في شعبان وصام من شعبان يبقى احنا كمان نعمل زي النبي ما عمل نمره اثنين لانه الاعداد الصادق لشهر رمضان شوف يا اخوانا انا عايز اقول لكم حاجه والكلام ده ان شاء الله هنتكلم فيه باستفاضه في مساله الاعداد دي لو ما عدتش لشهر رمضان من دلوقتي ممكن تخسره دي مسألة ممكن جسمك يتقل تلاقي نفسك كده قاعد فطرت ومش قادر تنزل تصلي التراويح صليت مش مع الإمام احنا عاوزين شهر رمضان ده يكون بيغير فعايز أقول إن شهر رمضان لما صمنا شهر رمضان ده فرض علينا في العام الثاني الهجري لما صمنا رمضان ما كملناش 17 يوم وكانت غزوة بدر تخيل غزوة بدر يوم 17 رمضان صمنا رمضان من واحد ل 17 يوم 17 أهلك الله رؤوس المشركين في بدر ليه؟ أصل صمنا عدل إذا إحنا الآن لما نحب نقول أن الله يفك أسر المسجد السليب نسأل الله عز وجل أن يفك أسر المسجد الأقصى عايز تفك أسره من المحراب نبدأ من- تبقى عبد بعثنا عليكم عبادا لنا عباد فكون عبدا عايزين نصوم رمضان يبقى تعد له لماذا شعبان لأنه حتى لا يندم الإنسان إذا فاتته اللذة تلاقي الناس كلها من حولك تبكي وتخشع وخارج من رمضان منور كده وانت عدى عليك رمضان زيه زي غيره كذلك هو عهد ينبغي أن تفي به أن تفي به مع الله مش انت من رمضان اللي فات استقمت على الطاعة وطلعت وانت قلت خلاص واعتكفت وعهد مع الله عز وجل فينبغي أن تفعله طب وظائف شعبان نعمل ايه صيام شعبان إلا قليلا زي ما قلت لك الحديث كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا صوموا واختصر منه كلمات طيب ممكن حد يقول لي يعني اصوم شهرين ورا بعض اصوم شعبان مثلا اقول هصوم 28 يوم وبعدين اصوم 30 يوم رمضان اصوم لي 25 في شعبان واصوم 30 يوم رمضان ثاني ده انا ممكن يحصل لي انيميا عايزين نقول يا اخوانا الكلام ده ما يتقالش الا لمن تحقق المرض نسال الله ان يشفيه دي مساله ثانيه انما العبوديه كما قال ابن عباس تزيد البدن قوه والنهارده احنا عندنا الدكاتره بيتكلموا على هذا المنبر وغيره يقول لك مريض السكر نكتب له بدل ما كنا بنكتب له زمان روشته بس يكتب الروشته بتاعت الدواء وجنبها يكتب روشته ثانيه في الاكل بقى الاكل مضر يقول له ما تاكلش كذا ده حرام عليك لحسن هيبهدلك هذه التي اسمونا يسمونها الحميه ومع ذلك ان استطعت ان تصوم صوم زي ما تقدر بس حاول انك تعود نفسك على صيام السرد ليه علشان رمضان لما بيجي تلاقي الواحد اتخنق لانه مش مش واخد انه يصوم كل يوم فحاول تسرد كده ايام ورا بعض وتفطر وبعدين تسرد ايام ورا بعض يومين ثلاثه وتفطر ويومين ثلاثه وتفطر ونسال الله عز وجل ان يوفقنا نمره اثنين تعمير اوقات الغفله بالطاعه شهر شعبان بنقول النبي قال ايه يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان طب يعني هو في جزاء للانسان لما يعمل في الغفله اه قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج خير من هجرة إلي خير من هجرة إلى الهرج اللي إيه ال- ال- المعاصي والذنوب والمزاحمة والقتل وال... عبادة بقى في الموضع ده ولذلك كان بعض السلف يا اخوانا بياخد بعضه ويروح فين يروح للسوق يروح راح السوق اللي تشتري حاجة يقول لهم لا اذكر الله فيه فان اكثر الناس فيه على غفلة عشان ياخد حسنات مضاعفة آه، شوف الكلمتين دول بسرعة كده يقول ابن الجوزي واعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها معظمة القدر لاشتغال الناس بالعادات والشهوات فإذا سابر عليها طالب الفضل دل على حرصه على الخير تقول لؤلؤة مولاة عمار بن ياسر كان عمار يتهيأ لصوم شعبان كما يتهيأ لصوم رمضان وكان قيس بن عمرو الملائي يغلق حانوته يعني الإنسان لو يقدر ان هو يكسر له قرشين في في رجب ويحوشهم يصرف منهم على بيته وشهر شعبان وشهر رمضان ما لا يتلبس هو بعمل ان ان قدر كده يعني يخلو بقى للمسجد والعبادة والطاعة والله يبقى خير وبركة ما قدرش يبقى يسدد ويقارب نمرة ثلاثة تجهيز أحسن الأحوال لرفع الأعمال قالوا له يا رسول الله أنت بتصوم كتير قوي ليه قال هذا آه، قال هذا شهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فعايزين يبقى حالك حلو في شعبان أصل ربنا ممكن يرفع عملك وانت صائم فيتوب عليك ويغفر لك سبحانه وبحمده كذلك الاستعداد للمغفرة لإيه المغفرة اللي في شعبان في سنن ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت ليلة النصف ليلة 15 من شعبان غفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا لمشاح لكل عبد لا يشرك بالله شيئا أو مشاحن يعني المشاحن ده لا يغفر الله عز وجل له يبقى لو انت مخاصم حد صالحه عشان ربنا يغفر لك وعايز اقول لك ان من الممكن ان التوبة احنا ما نعرفش ربنا سبحانه وتعالى هيرفع العمل امتى في اول شعبان في اخر شعبان ما نعرفش فممكن ربنا يرفع العمل بعد ليلة النصف ويكون تاب عليك فيرفع العمل الى الله عز وجل وانت ايه و- وقد غفر لك انكب على القرآن وعلى العبادة وعلى الطاعة ونسأل الله عز وجل أن يمكننا من شعبان وأن يبلغنا رمضان ويعني أعتذر إن كنت قد أطلت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته